السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على قاتل المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن عباد الله المتقين ونسأل الله أن نكون منهم وما أعده الله لهم في جنته وفي آخرته وآخر شيء كنا نتحدث مع كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يعوض أهل التقى والإيمان بما حرموا منه في الدنيا لكدره وضاره بخير منه في الآخرة بلا كدر وبلا ضرر كما حدث في قضية الخمر فخمر بها لا تخلو من الكبر والضرر وأما خمر الآخرة فلا كبر فيها ولا ضرر كما بينا في نهاية المحاضرة السابقة وإذا كان أهل الجنة سينعمون بحسن المنظر وبما فيها من رياض وينعمون بالطعام الطيب والشراب الطيب والزوجة الطيبة والكأس الطيب إذا كانوا سينعمون بكل هذا فإنما كان ذلك جزاء لهم على أعمالهم ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى جزاء من ربك إذ عطاء حسابا وهذا يعني يجعلنا نلتفت إلى أهمية العمل والعقيدة الصحيحة في الإسلام يعني المرء ينبغي أن تصح عقيدته وينبغي أن يحسن إيه؟ عمله والإسلام مطالب بكلا الشيئين ولذلك ستجد هذه دعوة تكررت كثيرا في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات والدعوة إلى العمل جاءت في القرآن كثيرا وقل اعملوا وقل اعملوا إذا لابد مع الإيمان من عمل إيه؟ من عمل صالح ذلك لأن كثيرا من الناس يستهين بالأعمال الصالحة ويعتقد أنه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن المسألة بهذا قد حسمت لا كما طالبنا الله بصحة الاعتقاد وقد طالبنا بصلاح الايه؟ بصلاح الأعمال ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن ما استحقه أهل التقى إنما استحقوه جزاء على إيه؟ على أعمالهم التي يعني ازداد بها إيمانهم وقوي إن شاء الله هنا ستجد أن الله سبحانه وتعالى ما قال جزاء من ربك واكتفى وإنما ذكر أمورا ثلاث جزاء من ربك إيه؟ عطاء حسابا هذه أول لفتة اللفتة الثانية حينما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر قال في حقهم بعدما بين جزاءهم قال جزاء إيه؟ وفاق كذب هنا جاء جزاء من ايه من ربك طب ليه ما جاتش هناك زي ما جات هنا ما الجزائين من مين من الله مش كده اللي هيجازي اهل الكفر هو الله واللي هيجازي اهل الايمان هو الله سبحانه وتعالى هناك قال جزاء وفاقا لم يذكر الله ولا الرب وهنا قال جزاء من ايه من ربك ولم يكتفي بهذا وإنما قال عطاء إيه؟ حسابا هذه مسائل لفتت أنظار المفسرين الذين يتدبرون في القرآن الكريم والذين ينظرون في التعبيرات القرآنية ويرون الفرق بين هنا وهناك قال أهل العلم أما عن قوله هنا جزاء من ربك لأن أهل الإيمان ما استحقوا كما قلت أن يكرموا وأن يدخلوا الجنة وأن ينعموا بما فيها إلا بحسن عمل وحسن العمل نتيجة حسن التربية فمن الذي رباهم من بقى الله يبقى مين اللي رباهم الله يبقى الذي رباهم وأدبهم إنما هو الله رب العالمين أما أهل الكفر فلا يقال من ربك لأن دول ما عندهمش تربية ده الخلاصة كده مش متربيين مش متربيين ليس عندهم تربية وأي تربية عند أهل الكفر الذين يعتلي بعضهم بعضا في الشوارع وفي الطرقات ويتعرى نساؤهم ويشربون الخمر ويفعلون ما يحلو لهم أي تربية عند هؤلاء حتى يقال من ربك هذه واحدة فهذه إشارة إلى أن المؤمنين قد رباهم الله وأن الكافرين لا مربه لهم وإنما دخلوا الجنة بسوء تربيتهم الأمر الثاني قال أهل العلم كذلك لأن دائما الخير ينسب إلى الله فأهل الإيمان لما تربوا وأحسنوا العمل نسب ذلك إلى من؟ إلى الله وهذا النعيم الذي حصلوا عليه كل هذا ينسب إلى الله وأما ما وقع على أهل الكفر من عذاب ونكال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فكان بسببهم ولذلك ما نسب إلى الله وإن كان الذي فعل بهم هذا هو الله زي ما رأينا دائما ما ظاهر الشر ينسب إلى ها الإنسان تقويم لأنه دائما يكون السبب وهو المقصر وما دائما من خير ينسب إلى الله لأنه يكون بفضل محض من الله رب العالمين ولذلك في تعبيرات المؤدبة التي قال عنها أهل العلم تجد أن سيدنا إبراهيم الذي خلقني ويقول الذي هو يطعمني ويسقيني كل ده بينسبه لمين؟ لله يجي البعض عشان شكله كده مع الإنسان في الظاهر مش حلو يقول وإذا إيه مرض ما قالش وإذا أمرضني هذا يعتبرونه من حسن الأدب في التعبير من حسن الأدب في التعبير فكذلك العذاب المعذب هو الله ولكنه ينسب إلى أهل الكفر باعتبار أنهم هم ها السبب فيه وأما النعيم فينسب إلى الله لأنه كما سوف نرى فضل محض من مين من الله رب العالمين ولذلك نسبة الرب أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك جزاء إيه؟ من ربك عطاء حسابا فربك شوف الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا له وتعرضا بأصنامهم أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا تملك إيه؟ ضرا لا تملك أن تجازي ولا تملك أن تعاقب لا تملك أن تأتي بخير ولا يملك أن تدفع شرا لا تملك هذا بأي, بأي حال من الأحوال الذي يملك هذا إنما هو إيه ربك ربك رب محمد وهو الله رب العالمين وهو الله رب العالمين هذا أمر الأمر الثاني هنا جزاء وعطاء وإيه وحسابا هناك جزاء وفاق يعني موافق لإيه ها لأعمالهم أهل الكفر وخلصت جزاء من ربك عرفنا جيت جي بقى كلمة من ربك هنا ليه خلاص يبقى جزاء من ربك عطاء حساب الثلاث حاجات دول الجزاء ما كان في مقابلة العمل الجزاء ما كان في مقابلة العمل خير أو شر وغالبا يكون على قدر العمل فأراد الله أن يبين أن جزاء وفاقة جزاء أهل الكفر كان على قدر أعمالهم السيئة سيئة جزاء أهل الإيمان بقى بيبقى كده قال لا لا ده جزاء وعطاء وحسابا ايه بقى الثلاث حاجات دول جزاء في مقابلة العمل ولكنه لم يكن مساويا للعمل وإنما كان أعلى وأرقى منه بكثير أليس كذلك انت بتاخد الحسنة حسنة ده انت ده أقل أقل حاجة إيه أعرف وبعدين عندك إلى 700 ضعف وبعدين عندك بغير إيه بغير حساب فإذا أخذت أكثر مما تستحق كان هذا هو الإيه العطاء العطاء ولذلك لما تروح تعمل عملا لرجل خلاص بيحصل مثلا واحد ال ال ال العجلة بتاعت السيارة بتاعت واحد مثلا من الأسلاء راحت نايمة في الشارع فجي واحد جه راح طلع يشتمه وفاجئ له العجل لو اداله خمسة جنيه يبقى ده جزاء وفاق صح؟ لو اداله خمسة جنيه يبقى ده جزاء وفاق لكن الراجل راح مديله 100 جنيه ده بقى وثاقه امال ده ايه ده العطاء بقى فما جيش يقول ده اجري لا يا عم ده في عطيه من الرجل اجرك تاخد 5 جنيه لكن ده انت واخد دلوقتي ايه 100 يبقى ده فيه ايه في عطاء المؤمن اجره سيكون عند الله ايه ايه عطاء يا حبيبي عطاء يعني ايه يعني ازيد مما يستحق بكثير عشان ما تجيش برضه في الاخر تقول ما انا اصل استحق كل ده باللي انا عملته لا لو استحق ده عايز اجر اللي انت عملته ده تاخده في الدنيا ألم يعطيك الله سبحانه وتعالى عينين ولسانا وشفتين هواء وماء رزقا كذا كذا ده انت واخد يا ابني الاجر مقدما يبقى اللي بتاخده في الاخر ده اسمه ايه عطاء اسمه ايه عطاء ومش اي عطاء بقى ده شوف ربنا قال ايه راح مزود التالت قال عطاء ايه حسابا حسابا عطاء يبقى جزاء من ربك عطاء ايه حساب يعني ايه حسابا ادي حاجه ثالثه بقى يبقى عرفنا عطاء لازم ما تستحق طب وحسابا يعني ايه فقال بعض اهل العلم على حسب ما وعدهم وليس على حسب ما عملوا اللي انت عملته حسنة بحسنة لكن ربنا ما وعدكش كده وعدك هيحاسبك ازاي هذه حسابك حسابا يعني ايه يعني اعطاك الله وجزاك الله على حسب ايه ما وعدك ما وعدك الجنيه مش بجنيه الجنيه بكام بكام بالسبعمية وزيد يبقى ادي قالوا حسابا يبقى على حسب ما وعدك وليس على حسب ما عملت البعض الآخر بيقول حسابا يعني كافيا يعني يعطيك حتى يكفيك لحد ما تقول كفيك ولذلك قالوا ان كلمة حسابة دي جري منها مادة حسبي حسبي الله يعني ايه يعني ايه يعني يكفيني فيقول الحسن البصري فإذا ما أعطيت عطاء فيه كرم حتى يكتفي آخذه يقول لك حسبي حسب كفاية يا عم كفاية يا عم تصد دي خد ها خد ها خد لحد ما تقول له ايه كفاية قوي كده انت نفسك اللي بتقول كفاية كفاية قوي كده خلاص اذا ما اخذوه من الله سبحانه وتعالى جزاء في مقابل عمل عشان تعرف لابد ان يكون لك عمل ولكن هذا الجزاء فيه ايه عطاء ليه لانه ازيد مما عملنا وهذا العطاء يظل لك حتى تقول ايه والله حسبي فهو جزاء يكفيك او زياده زي ما انت عايز تاخد زي ما انت عايز هذا هو اجر المتقين واجر المؤمنين ونسال الله ان يكون منه يبقى دي بقى جزاء من ربك ايه عطاء ايه حسابا جاء هنا عطف بيان لكلمة رب جزاء من ربك عطاء حسابك راح شارح كلمة رب فقال يبقى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا طيب جزاء من ربك مين ربك بقى مين ربك بقى خد بالك بقى راح شارح قال اللي هو مين بقى رب السماوات والارض تقرا ربك على اعتبار انها خبر لمبتدا اي هو رب السماوات والارض خلاص وهنا بالكسر على اعتبار انها بدل او عطف بيان لكلمه ربك يعني كان سائل سال مين ربك فقال لا رب الايه رب السماوات والارض رب الايه السماوات والارض هذه هذه العبارة رب السماوات والأرض جت ليه الشرح ده جه ليه ليه لسببين أولا ليخرج الآلهة المزعومة اللي هم أرباب أهل الله أهل الشرك فلا يستطيع واحد منهم أن يقول أنا الذي خلقت السماوات والإيه والأرض حد يقدر حد يقدر لا الآلهة نفسها ولا من يعبدونها حتى اللي بيعبدوها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فعشان يخرج الآلهة دي أنها لا تملك جزاء ولا عقابا ولا عطاء ولا أي شيء إنما الذي يملك هذا إنما هو رب السماوات والإيه والأرض والأرض هذه واحد الثانية احنا قلنا جاب التفصيل ده لسببين يبقى ليخرج الآلهة المزعومة ويبقى ده مختص بالله وحده العقاب والجزاء والفضل كل ده بيد الله وحده الحاجة الثانية بقى ان قبليها ان في جزاء المتقين الذين عملوا مش كده يعني خدوا الجزاء كما قلنا في مقابلة الايه العمل تفتكر العمل ده كان ربنا محتاج له تفتكر يعني حضرتك لما بتصلي عشان ربنا محتاج صلاتك مثلا ولما بتصوم عشان ربنا محتاج صيامك مثلا ولما بتتصدق عشان ربنا محتاج الصدقه بتاعتك مثلا هو الغني ولذلك هنا بعد ما جاب عمل المؤمنين وانهم عملوا لله اراد ان يبين ان الله لم يك في حاجه الى عملهم كيف وهو رب السماوات والارض مش محتاج لعمل حاجه يبقى عملك اللي انت بتعمله ده ليس لحاجة الله إليه وإنما تعود ثمرته على مين بقى على نفسك يا حبيبي على نفسك يا حبيبي على نفسك يا حبيبي زي ما تقول لي خلاص تبقى أنت رجل ثري مش بيحصل كده راجل يبقى ثري جدا مش محتاج لحاجة يعني لعياله في أي شيء خلاص وعنده ما يكفيه وصحته حلوة وده ما بضعش إيراد يوم لما يجي يقول يا ابنه ذاكر بقول له كده عشان نفسي ها وذلك يقول له ايه يا ابني انت لو نجحت او صيبت لا هتنفعني ولا هتضرني يبقى انا بحرق دمي وبقعد ازعق له واخد بالي منه واجيب له مدرسين واعمل له مش عارف ايه كل ده لمين لمين لنفسه يقول لنفسه يقول لنفسه لكن أنا في غنى عنه هكذا أراد الله أن يقول أنا مالك السماوات والأرض فأنا الغني عنكم أنا رب السماوات والأرض فأنا الغني عنكم وعن أعمالكم وما عملك إلا لنفسك بس بس ولذلك هتجد أي عبادة هي مصلحة إما أن تعود عليك وإما أن تعود على الآخرين هي كده الثمرة دايما يليك يا لله لكن مش لله مش لله إذا جاء جاء التعبير رب السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ ليه ليه عشان يخرج الآلهة ها المزعومة دي يبقى هو ده لوحده اللي يملك يجاز ويعاق سبحانه وتعالى خلاص وحتى يبين أن من أطاعه فهو في غنى عن طاعته وإنما طاعة الإنسان وعمله إنما لإيه؟ لنفسه لنفسه ده لن ينفع الله إن أطعت ولن يضر الله إن عصيت يبقى رب السماوات والأرض وما إيه؟ وما بينها تعال بقى لما تسمع رب السماوات والأرض وما بينهما تقول سبحان الله ده انت بالنسبة له ايه بالنسبة لملك الله السماوات والأرض ده بالنسبة لهم ايه ده بالنسبة لهم ايه ولا حاجة ولا حاجة وبعدين فجأة تلاقي اللي ولا حاجة ده واقف يسب له الدين بيحصل بيحصل تبص تلاقي اللي ولا حاجة ده طالع التلفزيون عمال يتطاول عليه وعلى شرعه بيحصل اللي شرع ربنا ما ينفعش واللي بيقوله لنا ده ما ما- خلاص عفى عليه الزمن ما انت بتشوف ولادات الادب دول اناء الليل واطراف النهار مش كده تقوم تقول رب السماوات والارض والنمله ده الزهر ده طالع يتطاول عليه يبقى هيولع فيه مش كده طب انت شايف ربنا مش مولع فيه قليل الادب وتلاقيه عايش وربنا بيرزقه ومديله سمع ومديله بصر تقوم تقول ايه الحكايه دي ايه الحكايه دي ده انت يا راجل لما بتكون في في, في ظل دوله لحاكم في ظل دوله لحاكم وتتطاول على هذا الحاكم خاصه بقى اذا كان التطاول بغير حق يقطع عليه بغير حق يعني انا بنروح تقول لهم ده احنا كنا بنقول لهم بحق وخسفوا بينا الارض فما بالك بقى لو كنت بتقول ها بغير حق يعني بتطلع تقول له انت ظالم ما- مثلا ما هو كده مش هو كان ظالم ومع ذلك بيوديك في ده فما بالك بقى لو ما كانش ظالم اصلا فلما حينما تخرج في ملك انسان وتتطاول عليه شوف بيعمل معاك ايه بلاش يا عم في ملك مش حاجه خش مكتب ظابط وايه اللي قلبك عليه هتخرج من الاسم يبقى قابلني يبقى قابلني يبقى قابلني طول عليه بس خش على مديرك يا عم وروح دخل على المدير كده وقول له انت راجل مش مش حلو مش محترم يكون ايه اللي يحصل معاك طيب اذا كان البعض اللي يعني ضعيف زي وزيك اذا خرجت وتطاولت خسف بك الارض طب اللي بيتطاولوا على الله بقى اللي بيتطاولوا عليه يطلع اللي بيشتمه واللي بيكذبه والحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى شتمني عبدي شوف الكلمة شتمني عبدي ما تبقاش مصدق نفسك عبد يتطاول على الله ويشتمه آه. شتمني عبد وليس له ذلك وكذبني عبدي حد كذب ربنا اه وليس له ذلك اما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا واما تكذيبه لي فقوله لن يبعثني كما خلقني يبقى في ناس قليله الادب بتتطاول على الله طب ربنا سيبها ليه جه هنا بقى الرحمن يبقى مع كونه رب السماوات والارض هو ايه الرحمن الرحمن وعشان الرحمن اهو سايب بقى قليل الادب وسايب اللي بيشب واللي بيشتم واللي بيسب واللي واللي بيكفر واللي بيسب الدين واللي مش عاجبه القرع عشان هو هذا يبقى كل دول متروكين انطلاقا من رحمانية الرحمن اه والله انطلاقا من ذلك يعني الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود قال ليس من العجب ان يحرق الله العصاة يعني تلاحظ يسب الدين مش مشكلة لو لقيت نار مادة من السماء ولعت فيه تقول والله يا رب ده حقك صح ولكن العجب كيف يحلم الله بيستعدم ابن مسعود من حلم الله دول من حلم الله دول ولذلك عندك رأس يا فات ده السماء والأرض والجبال بترضى وربنا الرحمن اللي تشوف الارض تشوف العاصي قليل الادب ده تقول له دعني انخفض به والمعاصي تقول له دعني اغير والجبال تقول له دعني انطبق عليه مظاهره مش طيبين يوم ربنا يقول ايه ده النبي اللي اكبر والله يقول لهم لو خلقتموه لرحمتموه فدعوني واياه ايه ده ايه ده ولذلك شوف الآية اللي خاصت الحدوتة دي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الايه الكريم الناس تطرق بالله لكرامه ورحمته بس بس فتقول رب, السماء رب السماوات والأرض اه وما بينهما اه طب والمجرمين والعصاة والسفلة دول يعني ما ما, ما ايه ما الرحمن الرحمن الرحمن خلاص بس خد بالك بقى رحمته مرهونة بايه بالدنيا الاخرة بقى دار ايه دار حساب والرحمة فيها ايضا بحساب يعني اذا كان الله يرحم اهل الكفر في الدنيا ومن رحمته اللي بيسقيهم الميه اللي بيدفعوها او بياخدوا نسبة الاوامر اللي بيشموها الآخرة ليها مقاييس تانية بقى خالص يا حبيبي الآخرة ليها مقاييس تانية خالص يا حبيبي ولذلك في الآخرة في باب رحمة هيتساب في باب رحمة هيتساب وهي ما يتعلق بأهل الكفر وهنا جاء قول الله تعالى الرحمن خذ اللي جاية بقى آه في الآخرة بقى اللي يحصل أن لا يملكون منه خطابا نقف بقى إذا لا يملكون منه خطابا فقال أهل العلم أنت في الدنيا تخاطب ربك كيفما شئت وقد تتدارك تقصيرك وأمرك بيحصل استغفر فيغفر لك والباب مفتوح فكرك في وقت تيجي تتكلم مع الله ينزل ملك يقول لك ما تتكلمش فيه والله ما فيه يبقى اذا انت عندك فرصة فين في الدنيا انك لو اذنبت تستغفر لو عايز اجر اطلب لو عايز تكفير ذنوب استغفر الباب يا عم مفتوح تكلم وقت ما شئت كيف ما شئت اغتنم بقى الفرصة قبل ما تيجي الاخرة ايه اللي هيحصل في الاخرة بقى ناس تريد رفع درجات ناس تريد تكفير السيئات ناس تريد ان تشفع لناس الباب مفتوح لا يملكون منه خطابا يعني لا يتكلم حتى الكلام من يريد أن يتكلم إلا إذا أذن له الرحمن قال أهل العلم وتلك هي الشفاعة التي لا ينطق بها أو لا ينطق بها إلا بإذن من الله وهي بابان باب مقفول وباب مفتوح بالإذن باب مقفول مطلقا ولا تنفعهم شفاعة الايه الشفع اللي هم مين باب أهل الكفر اقرأ وباب مفتوح ولكن بإيه بإذن من ذا الذي يشاء عنده إلا بإذنه وده بقى المين وده بقى المين وده الكلام بقى وده الكلام بقى هذا سيحتاج منا إلى أن نتكلم في تلك القضية وهي قضية الشفاعة ويمكن والله أنا كنت سأمر عليها مرورا سريعا لولا أني أنا ما بتابع ال ال يعني ما عندي وقت لا أجلس قدام التلفزيون ولا أدش ولا أشوف وإلا نادرا إلا نادرا فلقيتهم بيتصلوا بيا فأخ فاضل بيقول لي إيه شوف الحمار اللي بيتكلم على التلفزيون دلوقتي فين قال لي على قناة اسمها دريم رحت فاتح القناة كان في مذيع بيجي اسمه علاء بسيوني بيقعد دايما مع واد اسمه محمد دايت ولا ايه يا عامل من نفسه علامه الاخر واخد بالك وما اكثر الذين يتعلمون الان فجايب واحد سوري وكاتبين بقى على الشاشه كده المفكر الاسلامي والان كل مخرج اصحاب الافكار الشاذه اصبحوا بيسموهم بالمفكرين كل واحد يطلع بفكرة شاذة يبقى مفكر خلاص اللي يطلع يقول لك شرب السجاير ما فطرش في رمضان عارفينه الجحش ده عملوه مفكر خلاص ويطلع واحد مثلا يهدم السنة يبقى مفكر يطلع واحد يحكي كفرا قديما يعني في ناس يسرق افكار قديمه وتطلع كده دلوقتي يبقى مفكر خلاص وهي افكار معاديه للدين فيبقى مفكر كل من هب ودب زي الان اللي هو اللي طلع كلمه داعيه ما داعيه دي كل واحد دلوقتي بقى اسمه ايه داعيه يعني يجيب واحد في النزول مش عارف اسمه توتو ولا ايه القميص اللي مش عارف اللي عامل ايه والبنطلون الجينز اللي معزه مش عارف ايه توتو وبقى داعيه اسلام خلاص كل من هب ودب اللي كانت بتمثل امبارح ها اللي هم الفنانات دي شفتي دي مسألة خلاص خير وواقع أقلعت عن ذنب خير وواقع لكن فجأة بقت داعية إلى الله ما تعرفش لسه الألف من كوز الضوء داعية إلى الله فبقت غوغائية كل من هب ودب يا ابني دي الدعوة إلى الله دي مسألة خطيرة جدا وتحتاج لبصيرة كل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرتي ألا ومن اتبعني عارف يعني ايه بصيرة دي فبقت غوائية والمخلفون اصبحوا مفكرين بقى مفكر بقى مفكر فيطلع واحد يقرا لك افكار افكار الفرق الضاله زمان ويطلع يقولها دلوقتي اسرقها يعني مش هو اللي ويجيب لك بقى مش عارف ايه كأنه هو اللي بيفكر هو اللي بيبص هو اللي اللي بيقال وكل ده كلام مسروق كلام قديم فقالوا لي افتح بقى شوف فعلى بسوني هذا المذيع الجاهلي جاهل يعني بكل المعاني جاهل لا يفقه شيئا في الدين راح جايب الجحش ده اللي قالوا عليه مفكر اللي انا بقى قعدت اسمعه اللي هو مش عارف اسمه عدنان الرفاعي مفكر سوري بيشتغل ايه مهندس بلا بقى مهندس فلقيت فتحت لقيت البرنامج قدامي والله كما أقول لكم فقاعد يتكلم عن قضية الشفاعة إن مفيش حاجة اسمها في الآخرة شفاعة وإن لو كان في فدي يبقى ليها مفهوم غير اللي فهمه الناس خالص وقعد يعك في القرآن والسنة كيفما يحلو له تحت عنوان مفكر مفكر ويمكن اللي, اللي شاهد منكم الحلقه يوم حلقه يوم الاثنين الماضي في قناه الناس خالد عبد الله بترتاحها معايا بالكلام عن الراجل ده قال لي واحد بعت رساله بيقول اغيثونا من عدنان الرفاعي فقلت له انا سمعت له حلقه و- و- وليها رد عليا في في في في في درس وكنت اعني مسجدكم هذا وهذا الدرس خلاص ايه اللي عمله بقى النصاب ده اللي بيقول انا مفكر اللي بيقول انا مفكر انه اخذ اقوال الخوارج والمعتزله يعني كل اللي قاعد قاله على التلفزيون ده ده مش مفكر مش من افكار مش من بنات افكار ده نصاب بس اللي قاعد قدامه جاهل والامه الان للاسف طموحه بالاميه دينيه فمش عارفين اصل الكلام ده جاي من ايه فاكرين هو ده اللي قاعد يفكر وعرف ايه الفرق بين التعبير ده وايه الفرق بين التعبير ده واللفظ ده واللفظ ده ده نصاب ولذلك لو قعدت قدامه اقول له انت راجل نصاب كلامك بالحق واحد اتنين تلاته كت- نقلت كلامه بالحق اطلعه له من من الكتب بالحق مش راجل جايب من بلاد افكار فجاء الفكر مين بقى من الذي انكر الشفاعة قديما وقال هذا الكلام الذي احياه هذا الافاك حديثا الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة هم اصحاب فكرة انكار الشفاعة ليه الخوارج عندهم ان من مات على كبيرته ولم يتب منها ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار فلما نيجي نقول له بقى ده الذي هيشفع لاصحاب الكبائر دول بعدما يقضوا وقتا في النار ويطلعهم ويروحوا الجنة هذا الكلام يتعارض مع مذهبه وما يقول لأنه عنده ده كافر والعاصي مخلد في النار فإذا كان كافر ومخلد في النار ازاي بقى يجي يشبع النبي ويطلعه يبقى مش كافر ومش مخلد ففكرة أو قضية الشفاعة تتعارض مع فكر الخوارج فأنكروها وأولوا آيات القرآن وأحاديث النبي تأويلا فاسدا ضعفوا ما ضعفوا وطعنوا فيما طعنوا وأولوا ما أولوا الذكر اللي طلع لنا بيه ها عدنان ده اللي عامل من نفسه ايه مفاجأة قرأ كلمتين وراح طالع يقول لهم وطبعا خوارج كانت ناس لا يمكن ان هم كانوا على عيب والمعتزله كانوا على عيب فليهم كلام ين- انخدع فيه كثير من الناس في زمانهم خلي بالك في هذا الزمان الذي قل فيه العلم فيروح النصاب ده شاري الافكار دي وطالع قايلها فبقى عند المذيع اسمه ايه؟ مفكر هو شاريها وفي نفس الوقت يحيي بها ضلاله يعني هذه الفرق ضالة هيتكلم عنها فيحيي به ضلال هذه الفرق ويحدث فتنة بين الناس ودي دلالة على ان الاعلام حتى الان لم ينقى بعد يعني انا قلت ان هم يعني قطعوا رأس الحية ولكن باقي الجسد والذنب لسه موجودين الاشكال دي اللي كانت بتطلع تحارب النقاب وتحارب الحجاب وتحارب الاسلام وتحارب الختان وتسبح بحمد عتق مبارك ما زالت موجودة حتى الآن وما زال الإسلام بيؤتى بها حتى الآن لذلك هذه الأبواب الأبواب الفاسدة قطعا في القرآن وقطعا في السنة ولا تريد دينا ولا تريد إسلاما ولا تريد أن تحكم بشرع الله لذلك هذه الأبواب الفاسدة موجودة فبيجي تيجي القناة تتبنى هذا السفة ويجي مذيع عامل لك حته شكشوكه وخلاص و- و- وقال لك بقى يعني ده راجل متدين وطعن كلمه دي طعن بلا وجيب اقرع فهذا ويقال هذا الكلام وتنكر الشفاعه واخد بالك تلك كارثه وعمر بن الخطاب قال حاجه هقول عليها سبحان الله يا اخي هو مش النبي قال في حق عمر كده إن يكن في أمتي محدثون ملهمون ربنا بيديله بصيرة يتكلم عن اللي لسه هيكون محدثون ملهمون فإنه عمر فإنه عمر فسيدنا عمر ده رضي الله تعالى عنه والصحابة اجمعين له رواية صحيحة اكلمك عنها انه قال كده احبط انه سياتي اقوام ده هيكون ده هيكون وقعد بقى يقول لك هينكروا ايه وينكروا ايه وينكروا ايه وينكروا ايه وينكروا ايه قال لك هينكروا المسيح الدجال حصل طلعت ناس عملت كده خلاص وهينكروا الشفاعة حاصل وهينكروا الرجل حاصل كل ده واقع كل ده واقع يتقال دلوقتي وقاله عمر منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن وده كلام هنتكلم عنه باستفاضة فطلع دول أنا مستغربش خلاص ده بيتكلم عنه وقال إن الأشكال دي جاية وجت وجد فهؤلاء وهم الخوارج ولازم نتكلم عنهم وتعرفهم خلاص لو قالوا بالشفاعة لسقط مذهبهم اللي هو بيقول تخليد مرتكب الكبيرة فين في النار يقاربهم في هذا مين المعتزلة المعتزلة خلاص ايه المعتزلة معتزلة وانا همر عليهم نقول سريع لاني حاطط مع الخوارج بقى وقفة جامدة اوي لان دول تفشوا في هذا العصر ورأيناهم في السجود تحت مسمات الاخوة حسن البصري قاعد في المسجد يحدث الناس في حلقة علمه فقام رجل وسأله سؤال قال له يا إمام من ارتكب كبيرته ثم مات ولم يتب منه أصل تاب خلاص خلصت مات ولم يتب منه ما حكمه عند الله منهج الحسن البصري كان لسه هيقول الكلام ده كان هيرد عليه يقول له هو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذاب بمنهج أهل السنة والجماعة ولكن الحسن لم ينطق بعض لسه هيتكلم فقام أحد تلامذته كان اسمه واصل بن عطاء له مؤسس مذهب الاعتزال فقال أرى أنه في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار ثم قام واعتزل المجلس ولذلك العسل البصري قال اعتزلنا واصل عشان كده قال ان هم لقبوا بالايه بالمعتزله وراح عامل له مجلس بقى لوحده ودرس فيه فكره ان من وجهه نظره ان لا يتقال عليه كافر يعني الخوارج قطعوها قالوا ايه كافر حسموه المعتزله قال لك لا هو لا كافر ولا مسلم امال هو ايه قال لك في منزلة بين المنزلتين حاجة في النص كده وهيبقى مخلد في النار هيبقى مخلد في النار لكن مش في المكان بتاع اهل الكفر ولا في المكان بتاع اهل المعصية الخفيفة دول لا ده هو ما بين الاثنين كلام طبعا زي يعني لما نعرض لهذا الكلام لا اتفق لا مع الشارع ولا مع دين ولا مع الصح لكن هذا هو رأيه لكن في النهاية برضه عند مرتكب الكبيرة ده وانضبط ما تقولش عليه كافر ولا تقول عليه مسلم وتقول عليه تمثيلة بالمنزلتين لكن في النهاية هو عنده برضه مخلد فين مخلد في النار فاحنا عندنا شفاعة النبي لأهل الكبائر انه هيطلعه منين هيشفع له فهيطلع من النار هذا ايضا يتعارض مع مع مبدأ المعتزلة ومع قول المعتزلة ومن هنا انكروا الشفاعة ومن هنا أنكروا الشفاعة وعرض الخوارج والمعتزلة على الآيات والأحاديث بما ينقله لنا عبدنا فندي ده في هذه الأيام الآن هو بيحيي ما قاله الخوارج وما قاله المعتزلة مش مفكر بيجيب البنات أفكار وضمط صعب بالكلام هؤلاء ويحيي ضلال فنقل أقوال هؤلاء في تناول الأحاديث والآيات التي تتعلق بالشفاعة كلام فيه مغالطة لا حصر لها كما سوف نرى ولعب بالألفاظ كما سوف نرى وتأويل فاسد كما سوف نرى يمكن أنني تعرفت على المعتزلة سريعا وعرفت ان هم ظهروا في زمن الحفل ايه البصر خلاص طب والخوارج الخوارج بقى دول كارثه يا ابني اللي هو المذهب اللي بدا ينتشر الان وتخلوا بالكم منه بقى خلاص وبقول لك رايناه في السجون رايناه في السجون وخلي بالك لان النبي وصفهم وصف دقيق قوي ان بعض التعبانين كان بيختار حالهم فالبخاري جاء في باب في صحيحه ليتكلم عن الخوارج خد بالك من صنيعه والبخاري كان ذكي جدا ذلك قعد اهل العلم الف له كتابا في العنوان ان لما يحط عنوان بيبقى عارف هو حاطه ازاي واخد بالك فالبخاري جاب باب المرتدين جاب باب ايه المرتدين وبعد كده جه يتكلم عن المؤوله اللي بيأولوا النصوص يعني فراح جايب الخوارج بعد المرتدين وقبل المؤوله عشان يقول لك ببساطه شديده جدا انهم قوم كفروا وارتدوا ولهم تاويل فاسد خد بالك من الحته دي ولذلك هم عند البخاري حاططهم في باب مقاتله اهل الرده اللي تقاتلهم دول مرتدين خوارج ولم يأتي بهذا من قبل نفسه وإنما استشهد لهذا بهذا الحديث بقى بهذا الحديث بقى خلاص عبد الله بن عباس ده حديث البخاري يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عطاء بيعمل ايه بيوزع عطاء خلاص لما تقرأ في روايات أخرى في تفاصيل هذا الحديث هتعرف ان هذه الواقعة كانت سنة تسعة هجرية السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل علي بن أبي طالب إلى أهل اليمن فعلي بن أبي طالب أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا من اليمن الزكاة ففيها أو كما قالوا أرسل إليه ذهبا ذهب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا الذهب فخص به أربعة نفر خلاص أربعة ايه نفر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرية التقسيم وكان له أسباب وجهة نظر زي ما زود المؤلفة قلوبهم وكان ليه كلام نظام تاني خالص الأصل في المسلم انه ينظر الى هذا من خلال دينه وايمانه ده النبي الذي يفعله هو عين الصواب وهو شر هو عين الصواب وهو شر ايه اللي حصل فقام اليه رجل وعشان كده بيعتبر اهل العلم ان بدايه ظهور الخوارج كان في عصر النبي ولذلك تعد فرقة الخوارج أقدم فرقة من الفرق يعني شوف الشيعة ظهروا في زمن سيدنا علي وهذه المعتزلة شفنا في زمن واصل آه، في زمن حصل بصر وهذا أقدم فرقة ظهرت اللي النبي بقى اتكلم الآن ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أول الفرق اللي في النار ال 72 اللي هيروحوا جهنم كانت الخوارج وظهروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن عباس بيقول شوف العطاء بقى اللي- والتوزيع اللي وزع النبي فقام إليه رجل يقال له عبد الله ابن ذي القويصرة اسمه ايه عبد الله ابن ذي القويصرة فقال له اعدل يا محمد هيجي لك بقى بعض الألفاظ اللي هيقول له ألم تؤمر بالعدل قال بلى قال ما هذا بعدل ما هذا بعدل اللي انت بتعمله ده مش عدل يبقى بيتهم النبي اتهاما صريحا بالايه بالظلم اهو. خلاص في اللفظ الذي معنا النبي قال له وحق فمن يعدل ان لم اعدل ما كانش النبي هو اللي هيبقى عادل امال مين اللي هيبقى عادل يا ابني هتجد بقى الفاظ كثيره جدا منها يعني ما يفيد ان النبي اشتد غضبه واحمر وجهه اللي اتقلب وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ايه الكلام اللي أنا بتكلم عنه وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم شوف هنا اشتد غضبه واحمر ايه واحمر وجهه وقال له فمن ذا الذي يعدل ان لم يعدل رسول الله هذه الكلمة قط اتهام النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بالظلم وأنه ليس بعدل قط فغضب عمر وما أدراك ما عمر بقى وأخذته الحمية فقال له يا رسول الله اضرب عنق هذا الكافر يبقى عمر عمل ايه كفار بتيجي بقى الدنيا تقوم وتقعد ايه الكفار ازاي لا كنت عبد كافر مش عارف ايه ده ده ومين اللي يملك يقول ده كافر ولا ولا ولا ايه ايه يا عم الهبل اللي انتوا فيه ده مش في اقوال وافعال تستوجب الكفر في تفسير بحق وفي تفسير بغير حق اه يعني ضد التكفير بغير حق اللي هو العمال وعلى البطال زي ما هنشوف الخوارج كده لكن هذا تكفير بحق هذا قال كفر تكفير بحق فقال عمر اضرب اضرب عنق هذا الكافر هتجيلك رواية تانية ان خالد بن الوليد قال كده تقول طب هو كان عمر ولا خالد يا عم مفيش تعارض الرواية في صحيح مسلم بيني أن عمر قال اضرب عنق هذا الكافر فالنبي سكت فقال خالد يا رسول الله دعني أضرب عنقه بالسيف خلاص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لذلك البخاري معاه من برضه الحديث ده كده طرد قتل من استوجب الكفر ترك قتل من استوجب الكفر يعني ممكن يكون واحد قال كفرا لكن نترك قتله ها لان قتله قد تترتب عليه مفسده اكبر ودي حاجات بنقولها للشباب برضه ان ممكن يطلع واحد يقول كفرا تاني يوم يقتلوه تقوم الدنيا على دماغنا وتبقى مفسده اكبر زي ما حصل مع فرح سوده وغيره آه، يستحق القتل ده يستحق يقتل مليون مره بس ينفع دلوقتي ولا ما ينفعش دي مسألة لازم يقررها واحد عاقل مش اندفاع شباب واحد يكون قاري الواقع وشايف بقى المحاسن ايه والمفاسد ايه عشان كده دايما بنقول للشباب لابد انك ما تنسقش ورا عقلك لابد ان يكون لك عاقل عالم يفتيك يكون راجل عنده عقل وعلم يوجد الشرف من نفسك وتاخد قرارك وتنفذ لازم يا ابني يكون في رمانة تزلك الامور كده لابد ان يكون لك قيادة راشدة تقول لك اعمل ايه اه فيستوجب يستوجب لكن دلوقتي ولا السؤال فلا يستوجب القصد والقرار فوقك زي ما عقوبته بقيت تسالون فعل هذا من قبل مش كده وقال لا يخرجن الاعز الايه الاذان وصف النبي واللي معاك ايه وقال ان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم من كلبك يقلك تخيل لما اقول كده على المهاجرين والنبي وبرضه عمر يغضب وكل مور عباده بن بشر فليضرب عنقه يقول له لا لا كان في علم أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتله أصحابه وبعدين ده احنا خارجين ورايحين مع راس غزو بل مصطلح تموت ليه أتباع يقوموا عايزين ياخدوا حق دول يضربوا في دول هلك الجيش لازم نشوف ايه المفاسد وايه المحاسن وايه اللي هيترتب على العمل ده لابد هي مش حاجه دب وفخر خلاص هي مش حميه للاسلام وخلاص لما كلنا عندنا حمية بس لابد أن تكون حمية عاقلة تدرس الواقع وتقول إيه اللي يكون بقى إيه اللي يكون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع طيب ليه نسيبه بقى هو استحق وأصبح كافرا آه واستحق أن تضرب عنق آه لكن النبي قال له دع ليه نسيبه بقى ويكملت الحكاية ويطلع مين هم الخارج دول واخد بالك وايه فكرهم وايه هو اللي جاي علينا اليومين دول ولازم ناخد بالنا منه كل ده لو حبيت تكمله وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله